بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين آه كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا كل سنة والنهاردة عاوز أكلمكم عن آية جت في صفانيا من نبوات ليلة الاثنين بتقول اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب وقبلها في نفس الإصحاح بيقول أن ربنا بيبص على جميع متواضع الأرض يعني اللي يشد نظر ربنا متواضع الأرض النهاردة بالذات في حد الزعف موضوع التواضع لازم نفتكره كل سنة لأن ربنا ربنا يسوع له المجد كان دايما شعاره مجدا من الناس لست أقبل ما كانش يحب أبدا الكرامة والمديح والتمجيد النهاردة بالذات قبل قبل يهيصوا قبل ان الناس تسقف وتزغرط وسعف النخل والعيال تهيص قبل النهاردة هو ليه قبل لأن كل اللي كانوا في الموكب كانوا متواضعين هو نفسه متواضع وكل اللي حواليه متواضعين يعني بصوا مثلا لمين ربنا يسوع لو لما زكريا تسعة تسعة يقول ايه افرح يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان طبعا كون ملك يدخل على أتان وجحش كلام متواضع جدا وبعدين لا في تاج ولا في حرس ولا في عساكر ولا في يعني أبها الحكاية يعني فقيرة قوي لأنه متواضع مين اللي كان في الموكب شوية التلاميذ دول كلهم متواضعين أغلبهم صيادين واللي منهم عشار وكلهم يعني على قدهم قوي مين تاني في الموكب عيال صغيرة ملهاش عدد بتجري كده وتهيص وتقول قصنا قصنا قصنا ودخلوا الهيكل والناس عاوزة تسكتهم مش عارفين يسكتوهم والعيال طبعا متواضعين لأنهم صغيرين والناس اللي في الزفة ناس بسيطة فقيرة اللي بين كده ايه ان هم بيقلعوا جلالبهم ويفرشوها ما عندهمش حاجة يدوها للمسيح لكن فرحانين بيه قوي فبيقلعوا جلالبهم ويفرشوه ومش عارفين يجيبوا ورد بقى وأطياب وحاجات زي كده فجابوا سعف النخل وأغصان الزيتون وابتدوا يهيصوا ويحركوا الموكب كله متواضع وده اللي خلى ربنا يقبل النهاردة انه يتزف الزفة دي وهو داخل اورشليم كأنه عاوز يقول بصوا في شرط عشان تدخلوا معايا السم ان انتوا تبقوا متواضعين بدون التواضع مفيش دخول للسم عكس كده بقى اللي كانوا جوه الهيكل في استقباله مين اللي جوه الهيكل رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين دول البهوات دول شايفين نفسهم دول حاسين ان هم احسن من الكل دول اللي عارفين الدين ومعاهم الفلوس وعندهم السلطة و... طبعا ده كله مفيش تواضع وعشان كده دول ما قبلوش المسيح له المجد بالعكس اعترضوا على الهوسة دي والهيصة دي وقالوا له ما تسكت الناس قال لهم لو سكتوا الحجارة تنطق وبعدين قال لهم انتوا نسيتوا ان المزمور بيقول من أف... من افواه الاطفال والرضعان هيأت سبحا ويقول ذهبي الفم انه كان عاوز يقول لهم بقيه الايه بس ادبا يعني واتضاعا ما كملهاش بقيه الايه ايه لتسكت عدوا ومنتقما عليهم الكلام من افواه الاطفال والرضعان هيأت تسبيحا عشان اللي زيكم يعني الكتبه دول يخرسوا لما يلاقوا الاطفال بيسبحوا عاوز اكلمكم بقى عن حاجتين كبار ايه اللي التواضع ممكن يعمله لك وازاي تبقى متواضع حاجتين مهمين قوي في اعتقادي لان لو عرفنا التواضع ده ممكن يعمل فينا ايه ممكن الواحد ما يفكرش طول حياته غير في الفضيلة دي ويبقى بيشتهيها من كل قلبه وبيصلي في كل صلواته لغاية ما يسيب الدنيا انه يبقى متواضع أول حاجة تعملها يعملها التواضع إنه يريح النفس يعني إيه يريح النفس كلكم تقريبا بلا استثناء جواكوا قلق وأنا فيك وأنا منكم عارفين ليه في قلق طبعا علم النفس يقعد يشرح ويحلل ويقول أصل حصل في الطفولة ومش عارف حصل في الشباب وأصل المناغصات إيه والمشاكل إيه وال... إنما السبب الأساسي إن الواحد فينا قلقان إنه ما عندوش تواضع ربنا يسوع قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لو اتعلمتوا الحتة دي هتلاقوا راحة راحة للنفس يعني أول حاجة فيش أي نوع من القلق أنا يتهيألي مش ممكن تلاقي واحد النهاردة ما عندوش قلق عشان كده مرة سألوا الأنبا بخوميوس قالوا له نفسنا نشوف المسيح قال لهم روحوا دوروا على واحد إيه متواضع هتشوفوا واحد عنده سلام غريب وعجيب ما عندوش أدنى نوع من القلق هتعرفوا يعني إيه المسيح لأنه المسيح متواضع القلب فأول حاجة يعملها التواضع فيك إنك يخلي نفسيتك مرتاحة جدا الدنيا تضرب تقلب الناس تقول يبقى في تجارب يبقى في مشاكل يبقى في ناس أحسن منك ناس أقل منك أنت كل ده ما يأثرش عليك أنت عايش في ملك تاني المتواضع ده عايش كأنه بره الدنيا خالص عنده سلام غير الناس كلها عشان كده ربنا يسوع الأسبوع ده يقول سلامي أترك لكم لأن ده مرتبط بالتواضع بتاعه تواضع القلب اللي جوه ربنا معاه سلام يفوق كل عقل مين فيكم مش عاوز يبقى عنده سلام كلنا نفسنا مين فينا ما نفسوش القلق ده يروح منه إن كان أفكار غريبة ولا تشاؤم ولا خوف ولا حزن ولا قلة نوم ولا عصبية ما كل ده اسمه قلق القلق ده كله علاجه أن التواضع يدخل قلبك لو التواضع ملك قلبك يبقى عندك سلام حقيقي وراحة لنفسك الآباء قالوا كمان أن الراحة دي مش مجرد راحة نفسية قالوا المتواضع يجد راحة من كل الأوجاع الأوجاع في لغة الآباء مقصود بها الحروب حروب الأفكار وحروب الشهوات يعني إيه؟ تصوروا معايا واحد مثلا بيتحارب بأفكار شك في ناس كده عقلانية تلاقي كل شوية تعيد وتزيد هو ربنا موجود وهو ربنا بتاعنا هو اللي ربنا وهو التناول ده بجد جسد ودم وهو اللي يعني مش عارف ايه يقعد مخه ده تعبه مخه تعبه الأفكار بتودي وتجيب ما بتبطلش ما ده ما عندوش راحة في فكره عارفين ليه لأنه مش متواضع ده لو اتعلم التواضع تلاقي كل الأفكار ده زي الدبان كده هرب زي الصراصير جريت فتلاقي مخه هادي جدا المتواضع يجد راحة من حرب الشك المتواضع يجد راحة من حرب الغيرة تلاقي واحد يبص حواليه اشمعنى فلان جاب فلوس اكتر مني وفلان اشترى عربية وفلانة شكلها احسن وفلانة بنتها اتجوزت وأنا لسه بنتي وفلانة الغلب ده كله والأفكار دي كلها والحرب البايخة دي بتاعت الغيرة هي عاوزة تواضع لو التواضع ملأ قلبك تجد راحة فتلاقي كل أفكار الغيرة راحت اللي بيتحارب بشهوات جسدية برضو الآباء قالوا حاجة عجيبة إن حرب الشهوات بالذات ما يبطلهاش غير التواضع يبقى ممكن تجاهد وتصلي وتصوم ومطنيات وبتاع ويفضل الفكر يحاربك هو علاجه الجذري ان قلبك يبقى فيه تواضع لو التواضع سكن قلبك تلاقي كل افكار الشهوات دي اتبخرت خالص واحد بيتحارب مع الطمع فكر طمع عاوز فلوس وعاوز غنى ومش قادر ما يفكرش في القرش بيزعل عليه وبيفرح بيه شغلانه مين يقدر يطلع ده واحد من القديسين قال أشك أن في واحد قبل ما يدخل القبر فرقه فرقه شيطان الطمع يعني كأنه ما بيسيبش بني آدم لغاية ما يدخل القبر إنما مين فعلا اللي يغلب شيطان الطمع المتواضع تلاقي المتواضع ده فلوس تحت رجليه ما يفكرش فيها خالص طب ايه اللي حرره من الحتة دي دي حتة صعبة ده محدش ما بيفكرش في الفلوس لا المتواضع فعلا يقدر يتحرر منه يبقى أول بركة حلوة قوي للمتواضع هي الراحة الراحة النفسية من كل القلق والخوف واللخبطة دي والراحة الروحية من كل الأوجاع أيا كان نوع الحروب وبالتالي احنا نفسنا كلنا في تواضع مشكلتك هتتحل بالتواضع تاني بركة تخلينا نشتاق للتواضع أن المتواضع صلاته غالية عند ربنا المتواضع بالذات لما يكلم ربنا ربنا كأنه يسكت الدنيا ويقول لهم هاتوا فلان سمعنا فلان يا رب أصله متواضع دي اللي لخصها الكتاب وقال المتواضعون يجدون نعمة ليه العذراء لما توشوش المسيح الدنيا كلها لازم تتغير لأنه نظر إلى اتضاعه أمته هي ميزتها إنها متواضعة ليه أبونا إبراهيم لما يتكلم ربنا يجريه في كل طلباته ليه موسى النبي لما يشفع في شعبه متعب ربنا يوافقه على طلباته ليه الناس دول أصحاب دالة ليه كلمتهم نافذة عند ربنا ليه صلواتهم بتغير ليه بيعملوا معجزات ليه طلباتهم مستجابة بالسهولة دي عشان متواضعين لأن لو بصيتوا لحياة الناس دول هتلاقوا فيهم ضعفات مين قال أن أبونا إبراهيم كامل ولا موسى النبي كامل ولا داود ولا لا مليانين ضعفات طب ده, ده منهم اللي, اللي قتلوا منهم اللي زنوا لكن إيه اللي يميزهم إيه اللي يخلي طلبتهم مهمة قوي عند ربنا كده ويعمل أي حاجة عشان يرضيهم لأنهم يجدون نعمة لأنهم متواضع القلب ما نفسكش لما تصلي ربنا يقول حاضر على طول شوف بقى انت نفسك في حاجات كتير كل واحد نفسه في ايه لولاده ونفسه في ايه لنفسه ونفسه يدخل السماء واللي نفسه طمعان في السماء كمان في مكانه جوه السماء ماشي كل اللي نفسك فيه له حل الحل انك تبقى متواضع القلب لو عرفت تبقى متواضع هتلاقي كل طلباتك تحت رجليك مستجابة مهما كانت مهما كانت الطلبة هتلاقيها مستجابة يبقى دي بركة تاني للتواضع تحببنا في التواضع يبقى الواحد نفسه يبقى متواضع عشان كده الكتاب بيقول اطلبوا التواضع اطلبوه دوروا عليه هو حاجة نادرة صحيح وقليلة بس سكتها مش صعبة واللي يركز فيها يوصل لها والنهاردة ادينا شفنا التواضع له اشكال كتير ثالث بركة للتواضع التواضع كمان احنا قلنا يدي راحة للنفس وراحة روحية كمان وقلنا يخلي الصلاة مستجابة التواضع يسموه أم الفضائل أم الفضائل يعني إيه زي ما سموا الكبرياء أم الرذائل الكبرياء خطية ولود يعني الكبرياء يجيب عصبية ويجيب إدانة ويجيب زنا بعيد عنكم ويجيب طمع ويجيب خناق ويجيب خصام ويجيب نكد ويجيب كل ده من الكبرياء التواضع يجيب عكس كل ده يعني نفسك في حكمة خليك متواضع نفسك في صبر خليك متواضع نفسك في هدوء خليك متواضع نفسك قلبك يبقى كله حب للناس ما دي كلها فضائل خليك متواضع نفسك في إيمان قوي يحرك الجبال ممكن خليك متواضع نفسك في رجاء لا يخزى وعشان في ربنا دايما خليك متواضع نفسك في ايه قول اي فضيلة نفسك فيها دور على امها ابتدي من الام من التواضع بص ربنا يسوع له المجد مصدر كل الفضائل ما قالش اتعلموا مني الفضائل لانه هيقول ايه ولا ايه ما الفضائل كتيرة قوي انما قال بس اتعلموا مني دي لان اللي عنده تواضع في قلبه خلاص كل الفضائل عنده اللي عنده تواضع في قلبه تلاقي كل الفضائل تتولد لوحدها حد طايل يعني من غير ما تصلي يبقى عندك محبة للناس اه ممكن لو عندك تواضع هتلاقي قلبك عمر بالحب لوحده طب الإيمان ده ده احنا نفسنا يبقى عندنا إيمان حبة خردة ينقل جبال كنا عملنا عمايل طب ما ممكن تيجي ازاي دي تيجي بالتواضع اطلبوا التواضع اللي يطلب التواضع يجيله كل الفضائل اللي في الدنيا يبقى عنده كل الفضائل الدنيا يبقى احنا اتكلمنا عن ثلاث بركات كبار نختم برابع بركة المتواضع يستر يستر يعني ايه الآية بتقول كده اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب الفضيلة الوحيدة اللي ممنوع دخول السماء من غيرها التواضع يعني يجوز واحد هادي بطبعه واحد معرفش يبقى هادي قوي برضه ممكن يدخل السماء واحد اتجرب كتير قوي وواحد اتجرب شوية في الدنيا اه برضه ممكن يدخلوا السماء انما ما فيش واحد على باب السماء يلاقوه ما عندوش تواضع يعدي ما يعديش ما يدخلش المتواضع كلمة الستر هنا بمعنى ايه الملائكة يعدوه كده من سكات ما يقولولوش انت عملت ايه ولا ما عملتش ايه ولا حياتك شكلها ايه عدي وخلاص عدي عدي عارف لما تلاقي عيل صغير داخل كده يقولوا له عدي وخلاص هيقعدوا يقولوا له الاي دي بتاع, بتاع ده البطاقه الشخصيه مع عيل صغير مش هيقعدوا يسالوه بقى انت شكلك ايه واهلك ايه خلاص عدي عيل المتواضع يعدي يدخل على السماء بدون كده ما حد يجي جنبه ولا حد يكلمه ابدا لانه متواضع طبعا مين فينا ما يحبش يبقى يدخل السماء المتواضع يدخل السماء بسهولة جدا لأنه يجد راحة عند ربنا وربنا يرتاح عنده أو بطريقة تاني ربنا أول ما يشوفه يقول ده تبعي هاتوا ده تبعي لأن ربنا ينظر إلى المتواضعين نقولها في القداس الناظر إلى المتواضعات أو المتواضعين يعني عينه تتشد للناس دول لما ي... عشان كده يحب العيال الصغيرة ربنا لأن العيال الصغيرة عارفة أنها صغيرة فمتواضعة لوحدها والناس البسطة اللي حاسين ان هم اقل من كل الناس ربنا يحبهم قوي لان هم حاسين ان هم اقل من الناس احنا اللي معطلنا ان احنا فاكرين نفسنا احسن من الناس وبنفهم عن الناس واغنى من الناس فاحنا قلنا اربع بركات للتواضع يحلوا لنا يعني كل الازمات اللي عندنا اول بركة كانت ايه راحة لنفوسكم تاني بركة استجابة لكل الصلوات ثالث بركة أم الفضائل كلها وآخر بركة تسترون في يوم سخط الرب السؤال الثاني المهم بقى والأخير إزاي الواحد يبقى متواضع ما هو الكلام شكله سهل إنما التواضع ده الآباء بقى المختبرين لما كتبوا عنه قالوا الموضوع يبان سهل بس مش سهل ياخد العمر كله جهاد يعني اوعى تفتكر تقول ايه انا هاخد تدريب التواضع اسبوعين كده واقلبه يعني اشوف اللي بعد لا ما ينفعش الكلام ده التواضع ما يكفيش العمر عشان تدخل فيه انما كل ما تمشي فيه يمشي معاك يعني خلي بالكم الموضوع مش يجي بس ايه يحتاج خطوات نقول كم مدخل للتواضع اول مدخل للتواضع التوبه لأن اللي بيخلينا شايفين نفسنا هو إن إحنا ناسيين خطايانا هو إن إحنا مش واخدين بالنا من الحقيقة إيه الحقيقة؟ الحقيقة إن إحنا وحشين إن إحنا خطاة إحنا مليانين فساد إن جوه في ضلمة دي حقيقة تنكرها انكرها براحتك بس دي حقيقة وهتبان في اليوم الأخير لو فضلت تنكرها لأن ربنا هو النور جه عشان الضلمة اللي جوانا فطول ما الواحد مخشوش في روحه يبقى عمره ما هيبقى متواضع أول واحد يقرب من التواضع هو اللي يواجه نفسه بالحقيقة أنا فعلا يا رب وحش أنا مليان خطية أنا أفكاري وحشة وقلبي وحش حياتي مليانة لخبطة وضيعت عمري مواجهة النفس والتوبة الصادقة أول خطوة في الطريق التواضع ما فيش تواضع بدون توبة عشان كده تلاحظوا ان كنيستنا والوعي غاويه توبه يعني في واحد يدخل يقول يوه هيكلمونا عن التوبه تاني ما اقراهمش غير كده كل اسبوع الام يوجعوا قلبنا توبه توبه توبه هي بصراحه احنا ما وراناش غير كده فعلا ليه لان هو لو تبنا هندخل السماء ولو تبنا هنتعلم التواضع اللي يدينا كل حاجه حلوه انما لو رحنا عند حد تاني يقول خلاص انت كده مش محتاج توبه هيبقى ضحك عليا مش محتاج توبة ازاي ازاي مش محتاج توبة والضلمة اللي جوه دي مش معقول تنكرها وبعدين لو مش محتاج توبة يبقى مش محتاج تواضع يبقى مش محتاج سمع يبقى مش محتاج فضائل يبقى مش محتاج استجابة انت حر إنما اللي غاويين توبة هم دول اللي بيتقدموا في طريق التواضع عشان كده كل وقفة صلاة أساسها هي التوبة التوبة يا جماعة مش مش معناه الندم بس لا التوبة معناه الخجل من ربنا شعور كده واحد مكسوف من ربنا وبيقول له رب نظفني من جواي طلع الضلمة اللي جوايا دي شيل مني رجع إلى نفسه دي المواجهة المهمة اللي تخلي الواحد يتوب صح لكن التوبة هي طريق التواضع ومن غير توبة ما فيش تواضع فلاحظوا مثلا أن بطرس الرسول اللي وقعه في خطية وحشة قوي الأسبوع ده أنه أصيب بداء الكبرياء لما بعد كم يوم هيقول إن أنكرك الجميع أنا آه من أنا دي مصيبة أنا دي أنا لن أنكرك إن شك فيك الجميع أنا لا أشك وإن أمكن أنا أموت عنك يا أخي أنا أنا أنا خلاص كده بقيت فريسة سهلة بدل شفت روحك أنا أحسن من إخواتك يعني خلاص بقت لعبة في إيد الشيطان وقع حتة وقع على رقبته ليه إيه اللي وقع بطرس وقع زي كده شوية الكبرياء اللي دخل لما بكى بكاء مرا راحت الحتة دي خالص وابتدى يتواضع بقى ابتدى يتواضع ولما المسيح قال له بتحبني قال له بحبك بتحبني بحبك بتحبني مش عارف بقيتش عارف بحبك ولا لا ايوه كده وكده دي لغة المتواضعين لما ربنا يقول لك بتحبني تقول له صدقني ما انا عارف يا رب مكسوف اقول لك بحبك واطلع مش بحبك انا عارف لو جابوا نار دلوقتي ولعوا وقالوا اللي بيحب ربنا هنرميه في النار هستحمل ولا هو كلام فبطرس قال ايه قال له انا مش عارف انا مش عارف بحبك ولا لا ايوه كده خليك متواضع ربنا عارف انه بيحب بس مش عاوزه يفتخر بالحته دي عاوزه يواجه نفسه ما انت قعدت تقول بحبك بحبك وانكرت هتفضل تقول برضه انا كويس وبحبك قول انا حتى مش عارف ان كنت بحبك ولا لا إنما تلاحظوا بطرس فعلا بقى متواضع بعد كده لدرجة بولس الرسول وبولس يعتبر تلميذ لبطرس في وقت بطرس الرسول يعني واحد من اللي اعتمدوا بولس رسول يعني بطرس أقدم منه إنما بولس في مرة لقى بطرس بيغلط فقعدة كده كانوا بياكلوا فيها في أنطاكيا وبعدين بطرس إيه رجع كده للنظام اليهودي اختشى وأمن على الأكل لحسن يقولوا عليه بياكل مع الأمم بولس ما سكتش بولس برضه حقاني زيادة فقال له انت يعني هتعمل فيها يهودي ولا ايه بعد كل اللي عملناه وخبط في وقال واجهته ملوما او لمته مواجهة يعني انا لمته قدام كل الناس طب يا بولس عيب ده بطرس ده زي البطرك دلوقتي وده اقدم منك كتير شوفوا بطرس يقول على بولس ايه يقول لهم اخونا الحبيب بولس حسب النعمة المعطاة له كتب رسائل جميلة لكن بيفسروها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك نفوسهم يعني يا بطرس ما زعلتش من بولس ما شلتش منه ما صعبتش على نفسك يعني ازاي بولس بتاع امبارح ده يوبخك قال لا معاه حق معاه حق بصراحة ما زعلتش ده ربنا مديله نعمة في الكتابة ايه التواضع ده امال السبق بتاع زمان مين الاعظم وانا وانا وانا وانا لا خلاص الكلام ده خلاص راح بقى متواضع وعشان كده ما وقعش في الانكار تاني ما وقعش تاني التوبة هي اللي تغسل القلب من الكبرياء كلنا فينا كبرياء كلنا فينا حتة كده بدليل ان احنا بنشوف نفسنا احسن من اللي حوالينا ده ربنا النهارده اختار يدخل على حمارك عشان يقول اهو اللي لقيت اركبه يعني لان الشعب اليهودي في اشعياء واحد يقول ايه الطور عارف صاحبه والحمار عارف سكته وشعبي مش فاهم ولا عارف يعني طلع اليهود والبشر طبعا اقل من الحمار فالواحد لما يتضع يقول مع مع داود النبي كلب ميت وبرغوث واحد ودودة لا إنسان يبص للحيوانات ويقول طب ده الحيوانات يمكن أحسن مننا على الأقل ما غلطوش في حق ربنا يبقى أول سكة للتواضع هي التوبة المستمر التوبة دي بقى تقولوا فحص النفس تقولوا اعتراف تقولوا صلاة كتير تقولوا مطانيات تقولوا قرايتين وزي ما تقولوا كل ده توبة لكن هي التوبة هي المدخل الأول للتواضع تاني مدخل للتواضع الشكر الكتير ليه؟ شوف النهاردة الناس بتوع موكب الشعنين ايه اللي يميزهم؟ كلهم متواضعين بدليل حاجة بدليل الهتاف والتسبيح اللي بيعملوه كلهم ناس غلابة ألفات مؤلف بس حاسين ربنا كبير المسيح ده كبير عليهم واداهم كتير ومعجزات وحب و... وانتوا عارفين آخر واحد دخل في الزفة النهاردة الفجر زك اللي حضر معانا باكر حد الشعنين تلاقوا إنجيل زك لأن زك آخر نفر خده في إيده فطبعا كلهم حاسين بالجميلة بتاعت ربنا فرد فعلهم كلهم ايه اوصلنا مبارك الآتي باسم الرب فرحانين بربنا الشكر الكتير يجيب تواضع وعلامة التواضع الشكر يجيب التواضع لأن لما الواحد يفضل يعترف بجميل ربنا طول الوقت معناه أنه شايف نفسه ولا حاجة معناه بيقول زي بولس أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه شوفوا بولس ده كان المفروض يبقى أكتر واحد متكبر في الدنيا الراجل ده يعني فتح نص العالم لربنا وعمل معجزات بلا عدد وكان في الآخر ممكن يعني يقوم ميت طب ده حاجة يعني إنما شوفوا يقول في آخر رسالة تفاضلت نعمة ربنا علي جداً يبقى اللي حاميه من الكبرياء ايه هي فكرة فضل نعمة ربنا عليه قال انا شايفها واضحة قوي نعمة ربنا كبيرة قوي علي لاني انا كنت مجدف ومضطهد ومفتري احنا لسه هنقول الكلام ده ايوه هو بيشكر عايش حياة شكر مستمر اللي بيشكر ربنا طول الوقت اللي مقضيها كلها تسبيح ده هيدخل في قلبه التواضع لأن اللي بيشكر على النفس اللي بياخده على العيال اللي قصاده على اللقمة اللي بياكلها على الخطوة اللي بيخطيها على كل حاجة حوالينا تستاهل الشكر يقوم يحس ان هو فعلا ولا حاجة يبقى متواضع ويبقى المجد كله لربنا وخلي بالكم التواضع معناه رجوع المجد لله لأن احنا سرقنا من مجد ربنا وعملنا فينا عملنا فيها آلهة كل واحد بيمجد روحه يا عم النفس اللي داخل طالع ده مش بتاعك والعمر كله مش بتاعك خدت مجد ربنا ليه ارجع المجد لصاحبه هو ده التواضع أن تنسب كل المجد لله انك تقول له يا رب لك المجد ده اللي بنقولها سكتة سجوم هو ده التواضع عشان كده شعبنا القبطي على فكرة تحسوه فيه تواضع أكتر من غيره لأنه متربي في كنيسة كلها تسبيح طول الوقت تقول أشكرك يا رب المجد ليك يا رب إنما لما تدخلوا كنائس غربية مثلا تحسوا إيه إحساس الذات عالي شوية برضه لأنه إيه ما عندهمش تسبيح زينا المهم إن تاني مدخل للتواضع هو الشكر المستمر الأسبوع ده مثلا ممكن تقرب من التواضع خطوة لو قضيته كل نفس تاخده تقول له أشكرك يا رب وأنا كنت أستاهل إنك تموت عشاني وأنا كنت أستاهل إنك تيجي الدنيا عشاني وأنا كنت أستاهل إنك تقوم عشان تقومني معاك من الموت ده الأسبوع ده كله بركات من ربنا كله هدايا من ربنا وإحنا قاعدين نتفرج إحنا إيه اللي بنعمله الأسبوع ده حد فينا طلع على الصليب مع ربنا حد فينا خد له جلدة من الجلدات إحنا قاعدين بنتفرج هو بيعمل كل حاجة وإحنا قاعدين نسقف لربنا فمجرد الشكر هو ده رد الفعل المناسب فتاني مدخل للتواضع القلب هو الشكر المستمر ثالث مدخل يعلمنا التواضع هو الطاعة أو الخضوع مشكلة المتكبر دايما أنه شايف نفسه فاهم وعارف فصعب عليه قوي يوطي راسه لحد صعب عليه قوي ياخد على كلام حد لا أب ولا أم ولا كاهن ولا كنيسة ولا زوج ولا زوجة ولا فتلاقوا المتكبر ما يعرفش يقول حاضر أبدا ما بيعرفش ولو قالها تطلع مسخة ملهاش طعم يقولها من وراء قلبه إذا طلعت ولو قالها يمكن يقولها ما يعملهاش إنما اللي عاوز سكة التواضع عارف كويس يقول حاضر حاضر مهما حصل حاضر لوصية ربنا حاضر لتعليم الكنيسة حاضر لأب اعتراف حاضر لأبوه روحي أو جسد حاضر لجوزها حاضر لمراتك حاضر لأولادك حاضر لإخواتك حاضر لأي حد في شغلنا بدل ما فيش غلط ما نقول حاضر الطاعة طريق للتواضع الأباء قالوا كده الطاعة طريق للتواضع ربنا يسوع له المجد خد شكل الطاعة عشان يبقى مدرسة في الطاعة ما هو المسيح مثلنا الأعلى في كل حاجة طب يا رب أنت ربنا هتطيع مين طب احنا سهل نطيعك يعني بس طب انت هتطيع مين يقول مع كونه ابنا يعني بالرغم انه ابن مساوي للاب طب هيطيع مين مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به لكي يكون مثالا لجميع الذين يطيعونه يعني ربنا يسوع بتجسده خد شكل الابن المطيع اللي بيقول حاضر يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل عشان يبين لنا قد ايه الطاعة دي حاجة مهمة قوي طبعا هو كل حاجة بيعملها بإرادته لكن أخذ شكل الطاعة كم واحد فينا عنده استعداد يطيع حتى الموت كم واحد وصية ربنا غالية عليه فبيقول أول ما يقرأ الإنجيل كده كل وصية يقراها يقول حاضر على طول وحاضر طول العمر ما حاضر ممكن يوم لكن لأ حاضر طول العمر كما أوصاني أبي هكذا أفعل ده مرة أرمية ربنا قال له تعالى أرمية اعزم ناس كده جيرانك اسمهم الركابيين ايه الركابيين دول مش يهود قال له معلش بس ناس طيبين دخلهم حوش الهيكل كده وايه حط لهم طصوص الخمر قال له حط لهم خمر ده كلام يا رب قال له اسمع الكلام بس قعد الجماعة البدو دي الركابيين دول عيلة كده بس مش يهودية وحط عاوز يكرمهم فحط لهم طصوص خمر فلقاهم قاعدين زي الألف كده ما بيش يدوش إيديهم يا جماعة اتفضلوا قالوا لا ما بنشربش ما بتشربوش ليه طب احنا يهود ما بنشربش انما انتوا ما بتشربوش ليه قالوا له لا اصل جدنا الله يرحمه عم ركاب ده قال لنا ما تشربوش الخمر عشان تدوم البركة في بيوتكم فمن ساعتها احنا سامعين كلام جدنا قال له روح يا أرمية قول لليهود قول لهم الناس سامعين كلام جدهم الله يرحمه يعني الراجل مشي وشبع موت وناس ما يعرفوش ربنا سمعوا كلام جدهم عشان مصدقينه وانتوا يا يهود عمال اعيد عليكم واقول لكم اعملوا واعملوا واعملوا ولو عملتوا هتلاقوا لو ما عملتوش هتلاقوا لعنات مش راضيين يسمعوا كلامي عشان كده يقول ايه شعب غليظ الرقبة غليظ الرقبة يعني متكبر متكبر مش راضي يعمل كده عارفين غليظ الرقبة يعني عامل كده يا اخي وطي راسك وطي راسك عشان كده ركب فوق الحمار لان الحمار عامل راسه كده النهارده عاوز اقول لهم الحمار احسن بيسمع الكلام فتاني سكة او تالت سكة للتواضع ان الواحد يقول حاضر ان الواحد يطيع وخلي بالكم الطاعة ما تبقاش اسمها طاعة إلا لما تبقى ضد هواك يعني يقول لك إيه أصلا أنا أقنعته فوافقني فقلت له حاضر حاضر ده إيه ما أنت قلت ما أنت بتعمل اللي أنت عاوزه تضحكش على روحك لا تتقال حاضر ويبقى لها طعم وقيمة لما تعمل غير اللي أنت كنت عاوزه هي دي الطاعة إنما لما تعمل اللي في دماغك واللي نفسك فيه دي مش طاعة عشان كده ساعات يسموها الآباء قطع الهوى أو قطع المشيئة يسموا الطاعة كده قطع الهوى الهوى يعني الأهواء الرغبة أو قطع المشيئة يعني اللي أنت نفسك فيه ما تعملوش تعمل اللي المسيح عاوز وتعمل اللي قدامك عاوز مش تعمل اللي أنت عاوزه زي ما يقول المحبة لا تطلب ما لنفسها دي الطاعة يبقى قلنا كام سكة للتواضع واحد سكة التوبة واثنين سكة الشكر وثلاثة سكة الطاعة رابع سكة للتواضع الكلمة السهلة اللي قالها ربنا يسوع لما قال تعلموا مني قال كلمة سهلة قال اتعلموا مني لو تأملت حياة ربنا يسوع له المجد طول الوقت هتتعلم التواضع لو الواحد تخيل المسيح طول الوقت قصاد عينه هيشرب التواضع شرب بتقعد فين يا رب أي حاجة هتنام فين يا رب أي حتة هتاكل إيه يا رب أي أكل هتشرب إيه أي حاجة طيب نفسك في إيه عاوز بس الناس تعرف ربنا طب حد زعلك ما بزعلش من حد طب إيه اللي يفرحك أي حاجة تفرحني طب بصوا حياة المسيح تلاقوها فعلا كلها تواضع كل حركة بيعملها ربنا يسوع فيها تواضع كل كلمة بيقولها المسيح فيها تواضع كل لقاء مع شخص فيه تواضع شوف لما يتعامل مع أوحش الفئات بمنتهى الاحترام ده كله تواضع شوف لما يهان ويتشتم ويفضل ساكت وهادي ده كله تواضع شوف لما يهرب من مجد الدنيا ويقبل يركب حمار ويدخل بزفة كلها عياش ده كله تواضع شوف لما يتعرى على الصليب ويتشتم ويتفل عليه ويتهان ويفضل ساكت ده كله تواضع فلما قال تعلموا مني إذا مجرد أن حياة ربنا يسوع قصاد عينيك طول الوقت هتتعلم التواضع لأنه ما فيش حد يوحنا الدرجي قال كده قال يجوز نتعلم الحكمة من سليمان والحلم من موسى النبي ومش عارف الصلاة من داود أما التواضع لا نجد معلما إلا الرب وحده قال كده يعني صعب تتعلم التواضع من حد تاني غير ربنا يسوع لأنه هو التواضع ذاته في, في اختياراته تختار ايه يعني تصور الملائكة قاعدين مع ربنا كده زمان بقى قبل ما نتخلق خالص يقولوا يا رب انت هتيجي الدنيا صحيح يقول لهم اه هم طبعا الملائكة ما كانوش عندهم خبر بس اتصور كده يعني يقولوا له طب تحب روما ولا واشنطن مثلا بيت الابيض ولا تحب تنزل فين يعني وتنزل على صاروخ ولا طياره ايرباص مثلا يعني تحب يعني تمشي تنزل ازاي يقول لهم لا انا عاوز قريه شوفوا لي اخيب قريه اخيب قريه في الدنيا وشوفوا لي عشه وبعدين بلاش بيوت الناس شوفوا لي بيوت الحيوانات ايه اللي انت بتختاره ده حد يختار كده وبعدين طيب هتتربى فين يقولوا لي شوفوا لي بلد سمعتها وحش طب الناس تقول شوفوا لي بلد سمعتها حلو لا يقول شوفوا لي بلد سمعتها وحش طب تحب تشتغل ايه ملك يعني داود كان ملك موسى كان جده فرعون فانت يعني مش اقل من خليقتك يا رب قال لا انا ماليش دعوه بالناس دي انا شوفوا لي شغلانه تكون تعبانه قوي وقتها النجارة على فكرة كانت أقل من الصيد وأقل من الرعي وأقل من كل حاجة فاختار يبقى نجار انت ليه بتختار الحاجات دي يا رب ليه تختار الناصرة وتختار بيت لحم وتختار مزود البقر وتختار نجار وتختار ايه الاختيارات دي الناس لما تختار تختار يعني تشوف حاجة كويسة تختار تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم كل مرار أو ألم أو أيام صعبة أيا كان شكلها ليه يا رب كل الآباء أجمعوا أن أول بركة تقريبا لأي تجربة هي التواضع خير لي أنك أذللتني ليه خير يعني خير ليه الذل خير خير حتى أتعلم حقوقك عشان تعرف أن الله حق الله حق يعني يبقى المجد ليك يا رب مش المجد ليا قبل التجربة المجد ليا بعد التجربة المجد ليك يا رب يعني الله حق يعني رجع الحق لأصحابه سرقت مجد ربنا بقالك سنين وشايف نفسك حاجة وعاوز الناس تمجد وتعظم كفاية كفاية طب مش راضي كفاية بالذوق نجيبها بالعافية لكن الذل اللي ربنا يسمح لنا بيه ده من رحمة ربنا علينا لأنه أي واحد يدخل في أيام صعبة يتكسر ذاته تتكسر إحساسه بنفسه يتكسر قيمته اللي شايفها دي تتصغر شوية بولس الرسول نفسه ربنا بيحبه جدا خلي بالكم ناس ربنا دول محبوبين عنده جدا وعشان بيحبه جدا خاف عليه يقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات ده بولس ده جاله وقت يعني ليلة آه ليلة لا يشوف ربنا مثلا يعني كل ما يصلي صلوة كده تاخد حقها يجيله المسيح يعني لو قريتوا الأعمال والرسائل تلاقوا على الأقل مذكور ظهور المسيح لبولس أربع خمس مرات ده اللي بس سمعنا عنه ما نعرفش بقى اللي ما سمعناش عنه قد إيه فكل شوية يجيله ربنا ويفسحه مرة في السماء ويقول شفت حاجات مش عارف أحكيها لكم فلألا يرتفع خاف عليه من فرط الإعلانات إعلانات كتير رؤى وإعلانات و... ومعجزات والمنديل يطلع منه يشفي أمراض قال أعطيت شوكة في الجسد